بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية قل هذه سبيلي كتلة قلوب تحكمها قيم بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله ما زلنا في فرع التزكية في كتاب مختصر منهاج القاصدين وهذا هو الدرس السابع والعشرون في هذا الفرع وكنا تكلمنا في مسألة لذة العبادات في اللقاء الماضي نقلا عن آه، الشيخ رضا صمدي في كتابه آه، القواعد الحسان في أسرار الطاعة والاستعداد لرمضان آه، لندخل منه آه، لندلف منه إلى آه، تحصيل حلاوة الذكر آه، ذكر الله عز وجل قال الفيروزبادي في القاموس الذكر بالحر- بالكسر الذكر بالكسر الحفظ للشيء وما زال مني على ذكر وذكر أي تذكر وبهذا تعلم أن الذكر حقيقة في الحفظ والتذكر والاستحضار واستخدم, واستخدم في الشرع بمعنى جريان اللسان بالثناء على الله وطلب المغفرة منه حتى صار حقيقة شرعية يبقى ال- ينبغي أن نعلم أن كل لفظة من الألفاظ لها معنى لغوي ومعنى شرعي فكلمة الصلاة مثلا في اللغة آه، الدعاء وفي الشرع آه، أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة بهيئات مخصوصة وأذكار مخصوصة لأداء عبادة مخصوصة بقت الصلاة حاجة تانية كلمة الصلاة إذا قلنا الصلاة صلاة الظهر تعني أمر غير مسألة الدعاء فكذلك الذكر في الحقيقة آه، الحفظ والتذكر والاستحضار شرعا جريان اللسان بالثناء على الله وطلب المغفرة منه حتى صار حقيقة شرعية بقت الحقيقة الشرعية ان كلمة ذكر يعني جريان اللسان بالثناء على الله عز وجل غير انه غلب من العامة على وظيفة اللسان فاصبح لا يطلق الذكر الا ويتبادر معنى تحرك اللسان بالاذكار وشطح غلاة الصوفية فصاروا لف- لا يفهمون من الذكر الا مجالس الرقص والدفوف وكل ذلك يتنافى مع كثير من آيات القرآن يقول تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فذكر الله هنا بمعنى استحضار عظمته وحفظ مقامه وتذكر جلال جلاله وهيبته يؤيده أنه عطف عليه الاستغفار ذكروا الله فاستغفروا وهو ذكر فلو كان معنى ذكر الله أي جرى اللسان بذكره لتكرر ذكروا الله فذكروه لكن ذكروا الله فاستغفروا يعني ذكروه في قلوبهم فاستغفروا بألسنتهم ولا يقال إن قوله ذكروا الله فاستغفروا من قبيل عطف الخاص على العام لأن هذا من باب التأكيد والتأسيس أولى من التأكيد فالمتجه عندنا ده سماحة الشيخ رضا يقول فالمتجه عندنا أن ذكر الله ألزم صفة للمتقين أن ذكر الله ألزم صفة للمتقين ألزم صفة للمتقين من لوازم المتقين الذكر ألزم صفة للمتقين فهم يستحضرون عظمته ويتذكرون أياديه عليهم فيكون ذلك سببا في معرفة جرم ذنوبهم فيستغف- فيستغفرون وتأمل قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون تجد أن الذكر هنا أيضا بمعنى العلم وإذا أجريت ما ذكرناه لك عن معنى الذكر هنا فهمت ضرورة أن قوله فاسألوا أهل الذكر أي الخوف من الله والخاشعين له والمستحضرين لعظمته وليس هؤلاء إلا العلماء لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء نعم أيها الإخوة بل إن قوله تعالى بل إن قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فيه إشارة إلى ما قررناه فشأن أهل الإيمان الذين وردت الآية في سياق وصفهم تو- توجل قلوبهم بمجرد جريان خواطرهم به عز وجل عند سماع اسم من اسمائه او صفة من صفاته او اي شيء يشير الى مقامه سبحان الله العظيم مجرد ورود على الخاطر ذكر الله عز وجل توجل قلوبهم ولو كان معنى الآية أن المؤمنين توجل قلوبهم بترداد ذكره وجريان اللسان لهجا بالثناء عليه فليس في ذلك مزية فمعظم الناس يوجلون عند ترداد الأذكار بحضور قلب ولكن القليل هم الذين تتفاعل قلوبهم بمجرد ورود الخاطر عن الله الله كلام زي الفل بمجرد ورود الخاطر عن الله مجرد ورود الخاطر عن الله يعني الله عز وجل على الخاطر ذكر الله عز وجل على القلب على طول مباشرة تلاقيه قلبه تحصل الرعدة والارتعاش الإيمانية هذه إذا تقرر ذلك عندئذ نعلم عندئذ أن ذكر الله عز وجل يكون باستحضار عظمته في القلب وليس نوعا مستقلا بذاته لأن جريان اللسان بالذكر دون حراك القلب ليس مقصودا من الله عز وجل وتقدس قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا التقوى ها هنا وأشار إلى صدره وقال أيضا إن الله لا ينظر ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم بهذا البيان كان كل التفصيل اللي فات عشان بس إيه نظبط معنى كلمة ذكر يعني إيه مش مقصود بيها الرأس بتاع الصوفية خالص ملوش علاقة ده بالذكر ده لعب لعب وتهريج وبعد عن الدين ومش مقصود بيها تحريك اللسان مجرد التحريك لا استغفر الله استغفر الله استغفر الله يبقى ذكر لا وإنما المقصود بيها القلب جريان الخاطر بذكر الله هو ده المقصود وعشان كده لما نقول ايه قول الله عز وجل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم انما للحصر والقصر وفي اخر الايه اولئك هم المؤمنون حقا يبقى معنى كده ان ال ال ال وجل القلب بقى واجب فرض وياما ناس استغفر الله وسبحان الله ويقعد يقول سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله والله اكبر 100 مره ولا قلبه يتحرك يبقى تحرك القلب هو الاصل هو المقصود من الذكر حققنا المسألة بهذا البيان ندرك أن وظيفة اللسان في الذكر يجب أن تحصل حضور القلب إزاي؟ بتعظيم الله واستحضار هيبته وجلاله تعظيم الله واستحضار هيبته وجلاله ما هي الوسائل التي تحقق هذه الثمرة؟ ها؟ إيه الوسائل بقى؟ يقول سماحة فضيلة الشيخ الإمام الشيخ رضا عليه رحمة الله وسائل تحصيل ذ- حلاوة الذكر أولا معرفة المقصود من الذكر إيه المقصود من الذكر وهو إجلال مقام الله والخوف منه خشيته ومهابته وقدره حق قدره هو ده المقصود من الذكر يبقى مش مقصود ايه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله وعملت كم مليون والسبحه المليون ال- الالفيه مش ده المقصود المقصود ان يبقى ربنا على بالك والايه اللي في الاول خالص استدللنا بيها قول الله عز وجل الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ها ذكروا الله فاستغفروا يبقى ذكروا الله في قلوبهم فاستغفروا بألسنتهم يبقى لازم دي استحضار عظمة الله زي ما قلنا كده ان ساعة ما يعصي يتذكر اسم الله المنتقم الجبار القريب الرقيب ذو البطش الشديد فيفجل قلبه فيقول استغفر الله استغفر الله العظيم الحي القيوم الذي لا اله الا هو واتوب اليه فيطمئن قلبه بذكر الله بذكر الله الودود الغفور الحليم الرحيم الكريم ذو الفضل العظيم هو ده الذكر مش بس بس بس بس بس وطرقعت السبح وبقت دلوقتي ال- العداد لا مش كده ده في حاجة جديدة دلوقتي بقى في عداد طلع آه، آه، بتاع ده بت- بتقول عليه ايه ديجيتال بقى ها بيكتب بال- وبعد كده عند المية صفر وعند مش عارف ايه زمر و... مش لعبة هي مش ده المقصود وان كنا بنقول اذكر بالالاف بس مش ده المقصود المقصود ان ده يتحرك وبهذا المعنى يكون الذكر منسحبا على كل زمان ومكان يوجد فيه الإنسان ثانيا تحصيل حلاوة الذكر أن يلحظ الذاكر نعمة الله على الخليقة لنوالهم شرف ذكره وكرامة ورود كلماته على الخواطر وجريانها في الجوارح وكرامة ورود كلماته على الخواطر وجريانها في الجوارح مع تلبس هذه الجوارح بمعصية بمعصيته وجحود آلائه ونعمائه سبحان الله يبقى لسانه كذاب وسبحان الله العظيم مسموح له انه يقرأ قرآن وانه يذكر الله تبقى عينيه كدابة عصية ومسموح له ينظر بها إلى المصحف الحمد لله أن ربنا سمح لنا أن احنا نذكره ما قلنا في تحصيل لذة القرآن فاكرين ها قلنا إيه أول حاجة استحضار عظمة الكلام الكلام صفة من صفات الله عز وجل ولو صفة من صفات الله تجلت لم يقم لها شيء لا أرض ولا سماء ولا ولا بشر ولا غيرهم لو تجلى فلما تجلى ربه للجبل جعله ايه دكا وخر موسى صائقا في الشاهد انه ال ال ال لو- ربنا سبحانه وتعالى ستر هذه الصفة بالحروف والأصوات عشان نقدر نتكلم عشان نقدر نقرأ الكلام اللي هو صفة ربنا فمعرفة عظمة الكلام يخليك وانت بتقرأ قرآن تحمد ربنا انه فهمك قلنا هناك كده برضه ان لو واحد استاذ في الجامعه وجاي يتكلم في ماده من المواد بتاعته وتقول له ايه الكلام ده مش فاهم يقول لك ما انت ما تقدرش تفهمني انت مين عشان تفهم الكلام ده كلام كبير عايز ناس كبار تفهم لله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم ربنا فهمك كلامه كريم انه خلاك تفهم كلامه سبحان الله العظيم في ح- في في اعظم من ربنا وعلى العظمه دي كلها خلى كلامه ولقد يسرنا القران للذكر يسر لك القران انك تفهم فلذلك من رحمه ربنا برضو في الذكر انه سمح لك انك انت تقول اسمه وانت عاصي عشان كده واحد لما مات ابنه وده من الطوام بتاعت الصوفية برضو ها، رفض ان هو يتقبل العزاء لا لا محدش يجيني ولا يقابل حد وفر وساب البلد خير ليه قال غيرة على الله ان يذكر اسم الله على الغفلة يقولون عظم الله اجرك عظم الله اجرك عظم الله اجرك وهم لا يذكرون كلمة الله بالذكر وانما بالغفلة عظم الله اجرك عظم الله اجرك كده بالغفلة مش واخدين بالهم من كلمة الله قد ايه بتقول الله على الغفلة والله تاكل والله تشرب والله تعمل الله الله على الغفلة مع شديد الأسف فالشاهد استحضار لذة الذكر بأن تلحظ نعمة الله عليك أن أنالك شرف ذكره وكرامة ورود كلماته على خاطرك ثلاثة لزوم, لزوم جانب الاحتشام عند ذكر الله باستحضار مراقبته واطلاعه كان بعض السلف إذا ذكر الله لم يمد رجليه وقد وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ووجل القول ووجل القلب خوفه من الله قال أبو حيان في تفسيره وقرأ ابن مسعود إذا ذكر الله فرقت قلوبهم وقرأ أبي فزعت قلوبهم لازم آه، استحضار الاحتشام انك تذكر الله عز وجل آه، وانت مستشعر اللي جايه بقى الرابعه توضحها اربعه ان يستشعر ويستحضر معنى انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت بي شفتاه انا مع عبدي اذا ذكرني وتحركت بي شفتاه ولا يحولن عطن الفلاسفة والمتكلمين والمعطلة والمعطلة والجهمية بينك وبين جمال هذا المعنى وجلاله فما دمت بنيت في ذهنك مقام الربوبية على الإثبات والتنزيه فأمر النصوص كما جاءت كما فعل السلف تنتفع ببركة تلك النصوص واعلم أن المدد من الله على قدر تقواك وصبرك وحضور القلب على قدر استجماع الفكر في الذكر والدل- والدليل قوله تعالى بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين خامسا عدم اليأس من تأخر الفتح واحد قال استغفر الله ألف مرة وقلبه ما جاش ما جاش ما تقلقش اصبر كمان ألف أسبوع وقلبه ما جاش شهر وقلبه ما جاش سنة وقلبه ما جاش الصبر الصبر عدم اليأس من تأخر الفتح فمن أدمن قرع الباب يوشك أن يؤذن له وملازمة الإلحاح والوقوف بالباب مع الإطراق بانكسار واختجال علامة التوفيق والقبول تأمل قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ثم تاب عليهم ليتوبوا تجد أن المخلف ممتحن في حقيقة الأمر ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين سادسا يقول ابن القيم عليه رحمة الله من الذاكرين من يبدأ الذكر بلسانه وإن كان على غفلة ثم لا يزال فيه حتى يحضر قلبه فيتواطأ على الذكر ومنهم من لا يرى ذلك ولا يبتدئ على غفلة بل يسكن حتى يحضر قلبه فيشرع بالذكر في قلبه فإذا قوي استتبع لسانه فتواطأ جميعا فالأول ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه والثاني ينتقل الذكر من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه بل يسكن أولا حتى يحس بظهور الناطق فيه فإذا أحس بذلك نطق قلبه ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني ثم يستغرق في ذلك حتى يجد كل شيء منه ذاكرا وأفضل الذكر وأنفعه ما واطأ فيه القلب اللسان وكان من الأذكار النبوية وشهد الذاكر معانيه ومقاصده أفضل الذكر وأنفعه خذ الشروط دي أولا ما واطأ القلب فيه اللسان يبقى القلب واللسان شغالين اثنين وكان من الأذكار النبوية على السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وشهد الذاكر معانيه ومقاصده فاهم بيقول ايه هو ده أنفع الذكر الشيخ رضا ربنا يهديه ويتوب عليه يقول ايه ومثل هذا لا يحسنه إلا ابن القيم رحمه الله تعالى والمذهب عندنا عند الشيخ رضا عليه رحمة الله وعندنا برضه لا عنده هو بس يقول والمذهب عندنا هو الوسيلة الثانية أي عدم الابتداء على الغفلة بل يسكن الذاكر حتى يحضر القلب يبقى عمره ما هيذكر ربنا يا شيخ رضا ربنا يهديك ويتوب عليك اللي هو يقعد ساكت لحد قلبه ما يحضر وبعدين يبدأ بلسانه ده مذهبه والكلام ده ما ينفعش مع شباب صبا... شباب عصرنا الشباب بتوعنا دول لو قعد ساكت كده هيسرح هيفكر في البيت هيروح مش عارف فين لا ده انا عايزه ينطق بلسانه وممكن يعلي بيها صوته يسمع نفسه عشان يحضر قلبه ينطق بلسانه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ومع كل استغفر الله يستحضر ذنب يستغفر او هو ذنب واحد حطه قدام عينيه وعمال يقول استغفر الله استغفر الله كانه بايه بيقطع الذنب بيمحوه مع الضغط ده القلب يحضر لكن هيجيب قلبه منين ده غلبان ده عيال عيال مش لاقيه تاكل مش لاقيه تاكل حسنات يعني اقصد المذهب عنده هو الوسيلة الثانية أي عدم الابتداء على غفلة بل يسكن الذاكر حتى يحضر القلب وسبيله إزاي يحضر قلبه أن يستحضر نفسه واقفا بباب الرحمة مطرقا ينتظر الإذن بالدخول ويجول بقلبه الكثير حول معاني الرحمة والود والقبول فذلك قمين أن يحضر به القلب غلابة يا رضا غلابة يا أخوي أما لزوم, لزوم كون الذكر من الوارد في السنة فهذا بدهي لا نطيل في تقريره فمن سلك غير طريق محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن له الوصول الكلمة اللي قالها جميلة مش عايز أعديها إن الإنسان يحضر بقلبه الأول قبل ما إيه قبل ما ينطق بلسانه وإزاي إنه يتخيل نفسه واقف على باب ربنا بيطلب يا رب دخلني بقى يا رب ذكرني بقى لأن احنا بنقول إن الذكر محتاج ذكر قبله وذكر بعده أن الله عز وجل ذكرك فذكرك فلما ذكرته ذكرك هو الذكر كده بس الاستحضار المعاني دي الكبيرة دي برضو خلي الغلابة دولك يبدأوا الأول بلسانه ويفضل يعافر بلسانه لحد ما يجيب قلبه وبعدين تبقى دي مرحلة تدريجية بعد كده أما شهود معاني الذكر ومقاصده فهذا من أعظم أبواب حضور القلب والانتفاع بالذكر وخاصة إذا كانت من المعاني الراقية الرفيعة التي صيغت في حنايا سيد الذاكرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وسنضرب مثالا ده سماحة الشيخ رضا يقول وسنضرب مثالا في كيفية التفكر والتدبر في الذكر ليكون كالشاهد على غيره من الأذكار فمن أذكار الصباح والمساء التي يرددها المؤمن كل يوم صباحا ومساء قوله صلى الله عليه وسلم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر الحديث رواه مسلم فيستحضر ما ذكرناه آنفا ثم يتدبر الكلمات مظهرا الفقر والاحتياج والمسكنة ويجول بقلبه في ملك الله وملكوته فيتحقق عنده حقائق النعم أصبحنا ويبصر به عظيم منة الله إذ من عليه بالحياة فأصبح معافا مع أنه كان آيسا من إدراك الصباح سبحان الله كأن الذكر ده متفق عليه في استحضار القلب سبحان الله اللي أنا أذكره من مشايخنا لما اتعلمت انه اول ما علمني حقيقي والله علمني الذكر ده الله يرحمه رحمة واسعة ويتغمده بواسع رحمته الشيخ قال لي عارف يا ابني احنا بنقول الصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ليه لما تقول لا اله الا الله لا اله ها الا الله الا الله خلاص إس- نفي واثبات وحده لا شريك له له الملك له الملك انك تبقى خارج للدنيا وانت عارف ان الملك ده كله بتاع مين بتاع ربنا هو المتصرف فيه كيف يشاء قوله بين الكاف والامره بين الكاف والنون قال لو انت قلت الصبح عشر مرة مية وعشرة مية وحداشر مرة مية واتناشر مرة مرة مية وتلاتاشر مرة مرة في بعد الصلاة ومرة بعد ال 33 و 33 و 33 ادي اتنين ما هو انت في الصلاة بتقول ايه استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون يبقى دي واحدة وبعدين بتقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 ولا إله إلا الله 33 وال- والله أكبر 33 وتختم بإيه بلا إله إلا- لا إله إلا الله وحده لا شريك له بقوا كام اتنين وأصبحنا وأصبح الملك لله تقول فيها لا إله إلا الله بقوا كام بقوا ثلاثة وعشرة قبل أن تثني رجلك بقوا كام 13 ومية في أذكار ال- الصباح يبقوا كام 113 مرة الصبح قبل ما تتحرك 113 مرة تقول ايه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 113 مرة ليه عشان تأكد على نفسك 113 مرة له الملك فتمشي في الشارع ان دماغة الناس دي كلها في ايد ربنا وعربيات الناس دي كلها رزق ربنا وعمارات الناس دي كلها ملك ربنا وملك الناس دي ومناصب الناس دي كلها ملك ربنا وانت عبد ربنا اللي ده ملكه يبقى تعيش وقلبك متعلق بيه وحده هو اللي بيسير الكون سبحانه وتعالى تعيشها دي تعيشها حقيقي مهمة جدا انك تعيش المعنى ده لما تيجي تقولها بقى المغرب برضو المغرب كم 113 عشان تنام من غير هموم تيجي تحط دماغك كده هنعمل ايه بكره مفيش ده له ليه له الملك الملك ملكه هو المتصرف سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لذلك كان عندي مشروع زمان ان انا اشرح الاذكار اذكار الصباح والمساء لان كتير من الشباب بيقول الاذكار وهو مش دريان مش عارف معناها ايه مش عارف معنى الكلام ايه وشرح الاذكار ممتع لما تقولها بقى وانت فاهم بتقول ايه هت- هتقول مين اللي نور النور كنت عايش في ضلمه انت وكان اللعب والتهريج انا بحبكم في الله معلش هنعيد تاني معانا كلام الشيخ رضا الحلقة الجاية بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين هنا المدرسة الربانية هذه سبيلي
كتلة قلوب تحكمها قيم